بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين. في هذا الصباح المبارك ايها الاحباء احتفلنا بتدشين هذه الكنيسه المباركه والتي اسسها وتعب في خدمتها اباء كثيرون وهذه الكنيسة في يوم التدشين دشنا مذبحين هنا في الكنيسة على اسم العذراء واحد على اسم أمنا العذراء مريم اللي الكنيسة بتحمل اسمه والمذبح البحري على اسم القديس الأنبا بيشوي ودشنا تحت في الكنيسة اللي تحت المسمى على اسم الصليب مذبحين برضو مذبح على اسم القديس يوسف النجار والمذابح أو الكنائس اللي على اسم يوسف نجار قليلة جدا فبارك أن يبقى عندكم هذا المذبح قديس يوسف النجار بنسميه حارس سر التجسد الإلهي هو أحد الشخصيات قليلة الظهور في الكتاب المقدس ولكن عظيمة الأثر والدور اللي قام بيه وكلمة يوسف كلمة جميلة وتسمية حلوة معناها يزيد يزيد في النعمة لما بسمي يوسف أو جوزيف أو الأسماء المرتبطة بنفس الاسم معناها يزيد في النعمة اسم سهل ولطيف والمذبح الآخر على اسم رئيس المتوحدين القديس الأنبا شنودة وهو أحد المصريين الوطنيين في القرن الخامس البلادي اللي دفعه عن اللغة القبطية ودافعوا عن الحياة القبطية وأسس عدد من الأديرة الكثيرة فكنيستكم تبقى غالية وغنية بالقديسين الكتير اللي فيها وفي يوم التدشين دايما نقرا الانجيل اللي انتوا سمعتوه المسيح خد تلاميذه بعد ما خدم وياهم فتره طويله وخدهم في أعلى نقطة جغرافية في فلسطين اسمها قيصرية فيلبس وقيصرية يعني اللي بناها قيصر وفيلبس ده اسمه فتبقى مدينة عظيمة وسألهم سؤالين قال لهم أول سؤال هو الناس بتقول عليا إيه بعد ما شافوا المعجزات والأمثال والخدمات الكثيرة فناس قالوا ناس بتقول عليك يوحنا المعمدان وناس بتقول عليك إيليا النبي وناس ثالثة بتقول يمكن أرمية وناس رابعة بتقول هو واحد من الأنبياء بس مش عارفين مين هو فده السؤال الأول قال لهم طب والسؤال الثاني أنتوا بتقولوا عليا إيه؟ فبطرس الرسول المشهور في الكتاب المقدس باندفاعه وحماسه رفع إيديه وقبل ما يكمل رفع ايديه كان لسانه انطلق وقال العبارة أنت هو المسيح ابن الله الحي فطوبوا المسيح وطبعا التلاميذ كلهم قاعدين محدش اعترض يعني وفي نفس الوقت هم عارفين بطرس كده ممكن يكون تحدث بلسانهم فهم وافقوا او كان نفس الرأي زي ما واحد كده يسألك سؤال أو يسأل مجموعة قاعدة سؤال يوم واحد يجاوب وأنت عارف نفس الإجابة خلاص ما بتقولش نفس الإجابة لأنك مشترك ضمنيا في الإجابة فالمسيح قال له طوباك يا سمعان بن يونا وراح قايل له عبارة جميلة على هذه الصخرة أبني كنيستي وكلمة كنيستي يعني my church هذه المرة الوحيدة في الكتاب المقدس اللي جت فيه التعبير ده كنيستي بتاعتي عروستي المسيح بيقول على الكنيسة كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها وده وعد إلهي والقصة كلها بقى تكتمل بأن كل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماء وكل ما تحل على الأرض يكون محلولا في السماء واوعى يخطر ببالك وتقول الكلام ده لبطرس بس لأنك لو قريت الإنجيل وإحنا في إصحاح 16 الكلام ده لو وصلت لإصحاح 18 والعدد 18 هتلاقي نفس الآية المسيح بيقولها لكل التلاميذ كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء فالعبارة ممتدة عملها لكل الآباء الرسل وكل خلفاء الرسل بقى لغاية النهاردة لكن عايز أجي أقول لك المسيح لما قال على هذه الصخرة أبني كنيستي احذر أن يكون في خاطرك أن هذا البناء عبارة عن طوب وزلط وخشب وحاجات زي كده لما المسيح قال كلمة أبني ما كانش يقصد البناء المادي ولكن كان يقصد البناء البناء العقيدي والمعنوي والروحي قبل هذا وذاك تقول لي يعني ايه البناء الروحي يعني ايه الكنيسة تتبنى روحيا الكنيسة تتبنى نجمع شوية فلوس نشتري أرض مش كده برضه وبعد كده نجيب مهندس ونقول له يا عم ارسم لنا المكان ده يبتدي ياخد مقاسات ويعمل لنا هنعمل هنا جدار وهنا عمود وهنا باب وهنا شباك هل تفتكروا المسيح كان يقصد كده؟ طبعا لا امال يعني ايه ابني كنيستي؟ البناء الروحي امام المسيح هو الذي ياخذ الاولويه والبناء الروحي هو يتمثل في اعضاء جسد المسيح فينا احنا كلنا وانا هقف وياكم عند ثلاث عبارات بنسمعهم في القداس كتير في كل قداس بيقولهم الشماس ويوجههم لنا كلنا يعني ابونا يصلي وبعد الشماس يقول النداء وبعدين كلنا نستجيب لهذا النداء ايه الثلاث عبارات دول كلكم حافظين اول عبارة قبلوا بعضكم بعضا والعبارة الثانية ايها الجلوس قفوا والعبارة الثالثة الى الشرق انظروا تعالوا نقف عند كل عبارة دقائق قليلة نفهمها في ضوء كلمة المسيح على هذه الصخرة أبني كنيستي النداء الأول أبونا يصلي صلاة الصلح يروح الشماس يقول لنا قبلوا بعضكم بعضا واحنا واقفين في الكنيسة طبعا الكنيسة زمان ما كانش فيها كنب خالص كان الناس بتبقى من غير كنب في كنايس لغاية النهاردة في العالم ما فيهاش كنب يعني مثلا الكنيسة الروسية لما تروحوها ما فيهاش كنب لغاية النهاردة كنايس الأديرة بتاعتنا من غير كنب والناس تفضل واقفة قبلوا بعضكم بعضا اقوم التفت للي جنبي وانا مش عارف مين اللي جنبي سين صاد عين غين كيف ما يكون واروح اقبل القبلة المقدسة بنضع ايدينا في ايدي بعض الرجال للرجال والنساء للنساء ومعناها ايه الحركة دي معناها ايه الطقس ده الاخر الذي يقف جنبي بجانبي يمثل العالم كله وعندما أمارس هذا الطقس طقس القبلة المقدسة يعني أنني في حالة مصالحة مع هذا الآخر مش شرط اللي واقف جنبي يبقى أخويا ولا أختي ولا يكون قريبي ولا أعرفه ولا صاحبي لا الطقس ده في كنيستنا بيعلمنا كيف يبني الإنسان الكنيسة بالمصالحة إزاي الواحد يبني الكنيسة بالمصالحة مش بالخصام ربنا يحميكم مش واحد يبقى غاوي خصام ولا يبقى واحد عامل لي شلة ولا واحد عامل لي مجموعة لوحده ولا واحد مخالف ولا مجموعة أبدا مش دي الكنيسة اوعوا تفتكروا دي الكنيسة الكنيسة يا إخوتي هي البناء الروحي أولا وأول خطوة في هذا البناء الروحي هي خطوة المصالحة الإنسان الذي في حالة مصالحة مع كل العالم ما أنا لو متخانق ويا أخويا ده ويا أختي ده وده مش قابله ودي مش قابلها تفتكر أقف قدام ربنا أقول له إيه بقى؟ أقول له إيه؟ أقول له أصل أنا كان على حق أنا كنت شايف الصح وال... وقرايبي دول شايفين الغلط مش ممكن فانتبه لهذا النداء لأنك تكون كده بتعمله ما انتش فاهم معناه ايه ولا تكون انت منتمي للكنيسة كنيسة معينة مثلا العذراء ماري جرجس ماري مرقس اي كنيسة يعني منتمي لكنيسة وبس ومستكفي بكده خالص لا المصالحة والمصالحة لا تقوم إلا على أرضية المحبة المحبة الكاملة طوباك أيها الإنسان الذي تصطلح مع نفسك وطوباك بالأكثر عندما تصطلح مع غيرك حينئذ سوف تصطلح معك السماء والأرض بقاش الإنسان في حالة عداوة انتوا فاكرين المسيح لما قال لنا أحبوا أعداءكم عايز يقول لنا ما بقاش فينا حد عايش في حالة عداوة العداوة دي المفروض ما تخشش قلب الإنسان المسيحي والعداوة مش أعدائه بس ده أحيان الذات بتاعة الإنسان هي التي تفقده طريقه ذاته أنا مش شايف غير نفسي واحد يقف كده لنفسه هو مش شايف غير نفسه رأيه صح كلامه صح أوامره صح رؤيته صح طب تعالى نتفاهم تعالى ناخد وندي اطلع انا مره صح ومره غلط وانت مره صح ومره غلط ايه المانع طب ايه المانع نتفاهم سوا وان راينا احنا الاتنين يطلع بصوره حلوه لسه فاكرين الارقام اللي كنا بنكتبها بالعربي واحد اتنين تلاته اربعه ولا نسيتوها فاكرينها فاكرين السبعه شكلها ايه شكلها ايه والثمانيه شكلها ايه انا بقى جبت ورقه كده وكتبت عليها سبعه اللي واقف هنا يشوفها ايه سبعة واللي واقف هنا يشوفها ايه منين صح بقى منين الصح ابو سبعة ولا ابو ثمانية لو هو ده اصر دي سبعة والتاني اصر دي ثمانية ومسكوا في خناق بعض ايه رأيكم مش نقف نضحك عليهم نقف نضحك عليهم لان هما الاتنين صح المصالحة إذا أيها الحبيب لما بنقعد في كنيستنا كنيستنا بتعلمنا إن إحنا نقعد كده يقعد الرجال كده والنساء كده ليه؟ أصل في واحد طلع في دماغه كلمة وحتى لقيتها في سؤال من أسئلة إمبارح يقول لي ليه بتقسمونا لما بنخش الكنيسة ونقسم الأسرة والراجل يقعد كده والستات كده فكر غريب مش دي الحكاية لا بنقسم ولا حاجة أولا دي عملية نظامية ثانيا ده تطبيق للوصية الوصية بتقول جلست الملكة ها عن يمين الملك فكأن بننظر لكل إنسان يحمل هذه الصفة إن كان رجلا والملكة تجلس على اليمين تشبها بالعذراء مريم وربنا يسوع المسيح حتى القعدة بتاعتنا وصية فإحنا بنعيش جوه الكنيسة أولا في هذا النداء لما قال أبني كنيستي ذهنك ما يروحش للطوب والزلط ذهنك يروح على طول للبناء الروحي أول بناء يفرح به المسيح ويقول الله على الناس الموجودين دول هو البناء الروحي المصالحة قبلة المقدسة نمارس هذه القبلة بالأيادي لكيما نعبر عما في القلوب بنعمل بايدينا والايد دي علامة المصافحة نسلم على بعض بايدينا تعبر عما في قلوبنا من محبة ومن مصالحة خد بالك ده أول بناء في الكنيسة البناء الثاني العبارة لما بيقف الشماس ويقول أيها الجلوس قفوا هي الناس ساعتها بيبقوا واقفين ولا قاعدين؟ ساعتها بتبقوا ايه؟ تبقوا واقفين؟ طب ايه رايكم بقى لما اضحك وياكم كده؟ لو الشماس بص عليكم ولاكم واقفين يروح معدي المرض ده وهم واقفين مش فكره برضو؟ وتوفر في حاجات كتير مش كده يا شمامسه؟ توفر انت تبص كده بصه تلاقيهم واقفين روح معدي ايه رايكم؟ ينفع؟ اهو واحد مبسوط اهو كويس لا ما ينفعش اصل مش الحكايه الوعد والوقوف برضه نرجع لفكره الاسمنت والزلط والطوب ده الحكايه أنه يقول أيها الجلوس قفوا أيها الإنسان الجالس في الخطية أقف من الخطية ابعد عن الخطية هتفضل لغاية امتى عايش في الخطية دايما الوقوف علامة الاستعداد علامة الاستعداد الجلوس في علامة يعني الراحة شوية فهو ده نداء بنسميه نداء توبة الأولاني كان مصالحة ده توبة بقى توبة قلبك يا ترى واخد بالك ولا الخطية عاملة لك نوع من الغفلة وناسي ارجع واقول لك تاني وما تزعلش مني مش الحكايه التوب والزلط الحكايه توبه الانسان ذاته توبتك هي دي الكنيسه اللي يفرح بها المسيح الكنيسه التي فيها حياه التائبين كل واحد فينا عمال يحاول ينقي قلبه وينقي فكره وينقي لسانه كل واحد فينا عمال يجتهد في كده والآية كلكم بتحبوها طوبى لأنقياء القلب لأنهم إيه يعينون الله هنشوف مسيحنا إزاي بالتوب مفيش حاجة تانية مفيش وسيلة تانية مفيش حاجة تساعدني إن أنا أشوف مسيحي غير توبتي إذا هذا نداء توبة وده الأمر التاني اللي نبني بيه كنيستنا التالت بقى و... واحنا قاعدين كده في الكنيسة يقول لنا ايه والى الشرق انظروا بنبقى كلنا باصين على ايه برضه نرجع نقول اللي قلناه قبل كده كلنا باصين الشرق خلاص يروح الشمس معديه كل اللي في الكنيسة باصين اهي ناحية الشرق وخلصت الحكاية لا برضه هذا النداء نداء الاستعداد للمجيء الثاني المسيح سوف يأتي من المشارق كما صعد من جهة الشرق ولذلك عبادتنا الكنسية تجاه الشرق وقفتنا في الكنيسة وقفة الاستعداد والانتظار لمجيء المسيح كلكم لما بتصلوا قانون الإيمان تقولوا في آخره إيه وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي أمين حياة الانتظار والاستعداد لمجيء المسيح عندما يأتي المسيح لعله يجد كل إنسان مستيقظا وليس متغافلا يكون صاحي مستعد لما زرت في الكنيسة بتاعتكم اللي تحت ولا لا اللي فوق هنا في الناحية القبلي في أيقونة جميلة قوي في الشرقية شريط الهيكل فيها المسيح والعذارى الحكيمات والجاهلات الحكيمات الفنان رسمهم منورين وفرحانين والألوان كده مبهجة وعلى وشهم فرحة وابتسامة عشان قبلوا المسيح يقول لنا الكتاب والمستعدات دخلنا معه إلى العرس طب وفي الناحية التانية الجاهلات فيها نوع من الغمقان والظلال الكتيرة والعبوس على الوجه والندم وخلاص ولما جم يقرعوا الباب ربنا ربنا افتح لنا قال لهم أنا معرفكمش عشان كده لما يقول أيها الجلوس قفوا ده نداء توبة وإلى الشرق انظروا ده نداء استعداد لمجيء المسيح هي دي الكنيسة الجميلة الكنيسة اللي فيها مصالحة وفيها توبة وفيها انتظار لمجيء المسيح كنيستكم حلوة ربنا يباركها بارك خدمة أبونا تكلة وخدمة أبونا أرسانيوس والخدمة والمحبة اللي موجودة وعمل الله والتعب اللي قدم حتى وإن البشر لم يقدروه الله يقدره والله يذكر تعبنا بلا شك طبعا ربنا يبارك الخدمة وكل الإخوة الأحباء اللي تعبوا فيها كل الأسر هنا في الكنيسة كل الشمامسة والخدام والولاد والبنات والخادمات يبارك في كنيستكم ويجعلها دائما كنيسة في جمالها ليس فقط في مبناها سواء الخارجي أو الداخلي ولكن أيضا في حياة أعضائها الحياة الروحية بالمصالحة وبالتوبة وبالاستعداد لمجيء ربنا يسوع المسيح المسيح ربنا يحافظ عليكم كده ويبارك في حياتكم لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد